يوم الحساب قد اقترب ويل لعجم أو عرب من شمس يوم قد غرب لا سر فيه ولا نسب إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ظهرت ومنها ما بطن يا ربي فارحمنا إذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله عدم التخطيط هو التخطيط للفشل زي ما بيقولوا علماء الإدارة عدم التخطيط مش معناه انك انت مش هتكسب ومش هتخسر معناه انك انت بتخطط للخسارة يعني عدم التخطيط ليوم القيامة هو التخطيط لجهنم والعياذ بالله كلام خطير جدا انت في كل مرحلة من مراحل الدنيا عايز تخطط لمستقبلك فيها مرحلة الدراسة لها خطة غير مرحلة الجواز غير شغلك غير كل حاجة في حياتك عايزة خطة اشمعنى يوم القيامة يوم القيامة رحلة طويلة قوي يا جماعة كل مرحلة في يوم القيامة عايزة خطة لازم تخطط للبعث تخطيط لوحده غير التخطيط اللي هتخططه للصراط غير التخطيط اللي هتخططه للقنطرة غير التخطيط اللي هتخططيه للعرض على الله غير التخطيط اللي هتخططه للميزان غير التخطيط بتاع تطاير الصحف يا اخوانا يوم القيامه عايز تخطيط كل حاجه في الدار الاخره عايزه تخطيط الجنه عايزه تخطيط والا ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش دخول الجنه بالمجموع يعني الجنه دي للي جاب 90% الجنه دي للي جاب 80% الجنه دي للي جاب 70% لا ده الجنه اسماء الابواب اسماء اعمال صالحه ده باب الصيام ده باب الصدقه ده باب الجهاد ده باب بر الوالدين كانك انت لازم تخطط انت هتدخل الجنه من باب ايه انت لازم تكون مميز في عمل من الاعمال الصالحه عشان يوم القيامه يبقى عندك وفره من هذا العمل تدخلك الجنه لازم تخطط ابو بكر الصديق كان بيقول يا رسول الله هل ينادى احد من كل ابواب الجنه بيخطط يا جماعه بيبقى الجنه عايزه تخطيط ال ال ال اليوم القيامه عايز تخطيط ربنا سبحانه وتعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كانوا حاسبينها غلط كان متهيأله ان الموضوع ابسط مما هو متخيل واحد مثلا حاجه عايزه مليون جنيه ورايح ب 5000 جنيه ومتهيأله ان الموضوع كده حلو قوي واحد رايح يتجوز بنت واحد غني جدا والمفروض ان الراجل ده عايز مليون جنيه في الجوازه عشان فرح وشبكه وما وهو رايح مع 5000 جنيه وبيقول له انت بتشتري الراجل يا عمي يا جماعه ال ال القبر عايز تخطيط النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على قبر اتنين بيتعذبوا في القبر فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير في روايه وانه لكبير هو كبير بس هم ما كانوش حاسبينها صح فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله يعني ما كانش مهتم بالطهاره واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه يعني بينقل الكلام ما بين الناس وبعض وبيوقع ما بين الناس وبعض الاثنين دول بيتعذبوا في القبر هم كانوا حاسبين انها حاجه صغيره حسبوها غلط زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجل دخل قبره فحكم عليه بمائة جلدة ربنا حكم عليه انه يتعذب في القبر بمئة جلدة فظل يستغيث بالله حتى خففت الى جلدة واحدة فضربها فاشتعل عليه قبره نارا القبر ولع نار فقال رب بما فعل به هذا يا رب انا ما عملتش حاجة عشان قبري يولع عليا نار يا رب يا رب انا عملت ايه فقيل انك صليت مرة بغير وضوء يعني برضه تبع الطهارة ومررت على مظلوم فلم تنصره كنت بتاع كلام في الدين مش بتاع مواقف لما لقيت واحد مظلوم ما نصرتوش يبقى يبقى الامر عايز تخطيط يا جماعه لان زي الصحابه يعني زي خادم النبي عليه الصلاه والسلام اللي اتقتل وهو راجع من غزوه خيبر فالصحابه قالوا هنيئا له الشهاده هنيئا له الجنه صاحب رسول الله وخدم رسول الله ومات شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا ان الشمله التي اشتملها حته القماشه اللي سرقها من الغنائم لتلتهب عليه في قبره نارا قبر ولع عليه عشان حته قماشه سرقها هو متقالوا انها حاجه بسيطه يبقى القبر عايز تخطيط انا جبت لكم ثلاث احاديث في ناس ولع عليها قبرها نار بسبب حاجات هو كان فاكر انها حاجات صغيره القبر عايز حسابات ويوم القيامه عايز حسابات والجنه عايزه حسابات يا جماعه يوم القيامه كل مرحله من مراحله عايزه تخطيط زي ما كل من مرحله من مراحل الدنيا عايزه تخطيط تعالوا نخطط مع بعض بقى خد قرار انا بقالي اربع مرات بتكلم معاكم عن يوم الفزع الاكبر كلمتكم عن 16 لحظه من 50 الف سنه نقناهم من 50 الف سنه كل لحظه منهم عايزه عمر في التخطيط تعالوا بنخطط لكل لحظه من يوم القيامه اول حاجه يوم القيامه عايز تخطيط عام ازاي 50000 سنه رحله طويله قوي قوي قوي قوي مره كنت يعني صحتي تعبانه وخاسس و... فقابلت واحد من اساتذتي عنده فوق ال 70 سنه ومن شيوخي فقال لي ايه كنا في جنازه مع بعض اتقابلنا قال لي يا ابني ايه اللي انت عامله في نفسك ده ايه يا ابني اللي انت عامله يا ابني الطريق لسه طويل الكلمه اثرت فيا قوي يعني فكره هو الواحد لو عاش هو ممكن فعلا لو ما اهتمش بصحته يندم بعد كده او بالظبط كده يوم القيامه دي سكه طويله قوي يا جماعه رحله طويله قوي عشان كده ربنا قال وتزودوا وتزودوا اللي, اللي مسافر يومين بياخد اكل وشرب غير اللي مسافر اسبوع غير اللي مسافر شهر غير اللي مسافر 3 4 سنين يوم القيامه 50000 سنه انت جاهز ل 50000 سنه اكتر نعم في حياتك هي النعم اللي ربنا اداها لك ببلاش اكتر حاجه ببلاش في حياتنا هي الوقت وقتك في الدنيا ده هتندمي عليه لانه ده اكتر حاجه ربنا اداها لك تقدري تستعدي بيها ليوم القيامه وتزودوا تعالوا ما نفكر ازاي نخطط ليوم القيامه خطط للبعث خطط لمستقبلك خطط للبعث البعث ده بيتخطط له ازاي مره كان جاي لي دعوه تذكره طيران هسافر في بلد ادي مؤتمر فنزلت من المطار مفيش حد مستنيني فانا طبعا غريب وفي بلد غريبه واول مره انزلها في حياتي و... وكنت يعني قلقان جدا ان مفيش حد مستنيني لحد ما خلصت في المطار خارج من المطار لقيت عربيه مستنياني ولقيت ناس تبع الناس اللي انا رايح لهم مستنيني اطمنت اطمئنان رهيب ساعتها يا جماعه الموقف ده بيفكرني بيوم القيامه بيفكرني بواحد غريب نازل في ارض غريبه يوم القيامه الناس جنسيات مختلفه وحضارات مختلفه وثقافات مختلفه وديانات مختلفه انت طالع ما انت وسط مليارات ما انتش عارف منهم حد مين اللي هيبقى مستناك في البعث هو مشكله البعث كله ايه الفزعه الرعب بتاع لحظه ال ال اليقظه في في جو ما انتش عارف في حد انت مين اللي هيبقى مستنيك وان صاحب القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره القرآن بيبقى في انتظارك انت من اصحاب القرآن يعني يلقى صاحبه الاثنين اللي اصحاب رايحين مع بعض جايين مع بعض انت بصاحب القرآن انت بصاحب القرآن انت على طول معاك مصحفك بتحفظ بتقرا بترتل احنا يا جماعه من اصحاب القرآن ولا مش من اصحاب القرآن يبقى دي اول حاجه تاني حاجه مين هيستناك الله سبحانه وتعالى يقول وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الملائكه تستناكي ليه ايه اللي بينك وبينها ايه اللي بينك وبين الملائكه تخلي الملائكه تستناك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان للمساجد اوتادا هم اوتادها اوتاد المساجد مش عواميد الخرسانه ده في رجاله من كتر عبادتهم في المساجد هم دول اوتاد المساجد لهم جلساء من الملائكه يبقى اللي متعود يعبد ربنا سبحانه وتعالى في المسجد كتير اللي متعوده تعبد ربنا في مسجد بيتها ومكان الخلوه في بيتها كتير لهم جلساء من الملائكة يوم القيامة يسألوا عنهم ويتفقدوهم يبقى مين اللي هيستناك لحظة البعث خطط خططي مين اللي هيبقى في انتظارك مين اللي واحد غريب في بلاد غريبة تخيل انت سافرت بلد غريبة واللغة الغريبة وما انتش عارف حد وناس ماشي مرعوب طب هبات فين طب هكلم اصلا هسأل عن فندق ازاي طب اغير العملة بتاعتهم لايه طب اغير منين صرافة طب مفيش شريحة محمول في البلد ده اكلم اهل اطمنهم ان انا وصلت طب اتفاهم مع اهل البلد دي ازاي طب اعمل ايه اروح فين وانت في الموقف المفزع فجاه لقيت واحد بيقول لك يا محمد فانت محمد هو في واحد عارف عربي زيي هو في واحد عارفني هنا فانت بتبص قال لك ده أنا مش فاكرني قال لك صاحبي وحبيبي اللي كان صاحب الدراسه بتاعي زمان قال لك ده انا بقالي 10 سنين هنا وعارف كل حاجه وعندي سكن وعندي شقه فاضيه وعارف المطاعم الحلال وعارف الفنادق وتعالى ما اغير لك العمله عشان تعرف تشتري وتبيع وتعالى ما اجيب لك شريحه محمول عشان تعرف تطمن اهلك وتعالى ايه ده اهو بالظبط كده يا جماعه انت دلوقتي نازل غريب في بلاد غريبه يوم القيامه مين اللي هيستناك يبقى التخطيط للبعث البحث ده عايز تخطيط رهيب لان البحث دي فزعه بدايه القيامه فزعه واحد تحت التراب لقى نفسه بيتكون والروح بتنفخ فيه وبيتشق القبر وبيطلع في ظلام و... وكون غير الكون وسما غير السما وارض غير الارض وملائكه بتقتاده واحد مفزوع مين اللي هيطمنك في اللحظه دي مين اللي هيبقى في انتظارك في اللحظه دي يبقى خطط للبعث رقم اتنين خطط لمستقبلك خطط للحشر الحشر ده بعد البعث الحشر ده اللي هو ارض المحشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس انت انت انت عايز مظلات انت يوم القيامه مفيش قله ميه مفيش وقف خير على حد عامل كولدير في النص مفيش نقطه ميه في ارض المحشر كلها هتجيب ميه منين فيش ميه غير على حوض النبي عليه الصلاه والسلام بس مصدر الميه الوحيد في يوم القيامه يبقى انت خططت لحوض النبي ولا لا انت خططت لحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا حوض النبي ده عايز تخطيط النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليزادن اقوام عن حوضي فاقول يا رب امتي امتي يا رب ده مسلمين كانوا مسلمين في البطاقه ومؤمنين بالله فتقول الملائكه انك لا تدري يا محمد ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي يبقى مين اللي بيطرد من على ال- من على الحوض المبتدعه مين اللي بيطرد من على الحوض اللي خالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام يبقى مين اولى الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام مين اولى الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام اهل السنه اتباع السنه اللي كانوا متبعين سنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيلبس شيك لان النبي عليه الصلاه والسلام كان شيك اللي كان بيعبد ربنا باوراد النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيقرا البخاري ومسلم ويتعلم السنه عشان يعرف سنه النبي عليه الصلاه والسلام اللي كان بيلف حوالين علماء اهل السنه عشان يعلموه سنه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى دول اهل السنه يا جماعه يبقى الحوض ده عايز تخطيط احد اخواني شاف رؤيه مره ان يوم القيامه قام وان هم بيجروا على حوض النبي عليه الصلاه والسلام فهو طبعا مليارات بقى بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ده المسلمين دلوقتي مليار ونص وكل 50 سنه هيجي مليار ونص تانيين انت متخيل عدد المسلمين قد ايه فجاي زاحم لقى واحد بيقول له مش بالدراع مش مش بالعافيه الموضوع مش كده الموضوع بالترتيب على قد قربك من سنه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى خطط لحوض النبي مين اولى الناس بالنبي اكتر الناس اتباع للنبي يبقى انك تبقى من اهل السنه انك انت تمشي مع علماء السنه انك انت تسمعي فتاوى اهل العلم من علماء السنه انك انت تتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده تخطيط لحوض النبي عليه الصلاه والسلام طب المشكله الثانيه في ارض المحشر ايه غير العطش في الظل الشمس الرهيبه مفيش غير اربع مظلات يوم القيامه يا جماعه اربع مظلات ربانيه يوم لا ظل الا ظله مفيش غير الظل اللي من عند الله سبحانه وتعالى الاربع مظلات ظل عرش الله وده له ثمن سبعه بس اللي بيفوزوا بيه ظل عرش الله هم سبعه اللي بيقفوا في ظل عرش الله امام عادل لا كل الائمه الاصل في الائمه انهم ظلمه قال لا طب الامام العادل ده حاجه والدنيا كلها حاجه شاب نشأ في عبادة الله الأصل في شباب إعدادي وثانوي وبنات الجامعة إنه بيبقى بيعصي ربنا يبقى الشاب اللي نشأ في عبادة الله الشباب كلهم حاجة وهو حاجة رجل أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يبقى دخل إيده في جيبه وقام مطلع الورقة أم 200 طلعت ولا الورقة أم 20 ولا الورقة أم 100 دولار الله أعلم هو بيتعامل مع ربنا بلا حساب فربنا بيعامله بلا حساب الأصل إن الناس بتحسب حتى مع ربنا بل بالذات مع ربنا الناس بتحسب هي طلعت كام ده ما بيتعامل مع ربنا بلا حساب يبقى كل المتصدقين حاجة وده حاجة ورجل قلبه معلق بالمساجد رجل هي دي الرجولة الناس قلبها متعلق بالنادي متعلق بالشلة متعلق بالمصيف متعلق بالفسحة متعلق بانه يقعد مع مراته متعلق بانه يركب عربيته ويروح يشرب قهوة في حتة بعيدة انما ده قلبه متعلق في المسجد مستني انه يخلص امتحان اخر اخر لجنة في اخر السنة ويجري على بيت ربنا مستني ان هو بس يخلص ال ال ال الدروس الدعوه اللي عنده اللي بيسجلها عشان يجري على بيت ربنا مستني انه يفضى فاذا فرغت فانصب جري على بيت ربنا اول ما تخلص اشغال الدين واشغال الدنيا اللي وراك رجل دعته امراه ذات دي الرجوله يا جماعه هي دي الرجوله دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين يعني امراه ذات منصب وجمال يعني تلفزيون راكب دركسيون امراه ذات منصب وجمال يعني واحده جميله وعندها مركز هو دول حد بيقول لهم لا خد بالك دعته في قول من الاقوال وان كان بسيط دعته للزواج دعته للحل طب ما رضاش يتجوزها ليه انا ما عنديش وقت انا حتى لو هتزوج هتزوج جواز على قدي عشان افضى انا وزوجتي للدار الاخره انما ال- اللي بالمنظر ده اللي هتقول لي فسحني واكلني وشربني وخرجني ولبسني واصرف عليا و و- انا مش قد ده انا بتجوز بواقعيه انا ب... انا اختيارات حياتي كلها بناء على اني صاحب رساله انا بتجوز جوازه صاحب رساله انا آه، بودي ولادي مدارس لان دول ولاد صاحب رساله فبختار مدارس تنشئهم دينيا انا بختار مكان سكني جنب بيئه الايمان والدعاء والصحبه الصالحه لاني صاحب رساله انا كل اختيارات حياتي شغلتي وظيفتي بقبل عقد عمل او برفضه لاني صاحب رساله رجل ذكر الله برضه رجل كلها رجوله ايه دي الرجوله ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الاصل ان الناس بتعيط واقفه وسط اصحابها واقفه في المسجد و... انما واحد بيعيط لوحده ده مخلص قوي يبقى العباد كلهم حاجه وده حاجه يبقى مين اللي بيقفوا في ظل عرش الله ما انت لازم ت- تخطط يا جماعه الناس كلها تبقى يوم القيامه واقفه في الشمس اشمعنى انت اللي تقف في الظل اشمعنى انت اللي تقف في المظلات الاربعه اللي عايز يتميز عن غيره لازم يبقى متفرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الناس المتفرده عن غيرها الناس اللي عملت ربنا معامله غير غيرهم كلهم يبقى السبعه اللي بيقفوا في ظل عرش الله دول مين اللي الدنيا كلها كانت بتعامل ربنا معامله ودول معامله تانية امام عادل شاب نشا في طاعه الله شاب رجل ذكر الله خاليا فوضت عيناه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه رجل, رجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الناس كلها علاقتها في المصالح دول علاقتهم في الله تميز عشان تقف في ظل عرش الله يوم القيامة يبقى ده أول تخطيط للظل يوم القيامة اللي هي المظلة الربانية والمقصورة الملكية ظل عرش الله المظلة الثانية يوم القيامة ظل الصدقة كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين العباد يبقى تخطط ازاي انك انت تتضلل يوم القيامه ومالكش دعوه بشمس القيامه اللي بتغلي منها الرؤوس الصدقه خلي ليك صدقه يوميه ولو جنيه خلي ليكي 10% من دخلك ولا 15 ولا 20 ولا 5% صدقات من اي فلوس جات لك قليله او كتير طلعوا صدقات يا جماعه عشان دي اتضللت يوم القيامه المظله الربانيه الثالثه يوم القيامه مظله سوره البقره وال عمران المظلة القرآنية تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان سحبتين كده مظللين الإنسان اللي, اللي واقف في أرض المحشر يبقى القرآن القرآن هيضللك يوم القيامة علاقتك بالقرآن إيه هيظللك يوم القيامة علاقتك بالقرآن إيه عيشي في ظلال القرآن في الدنيا عشان تعيش في ظلال القرآن خمسين ألف سنة يوم القيامة يبقى القرآن ده عايز إنسان يعيش في ظلاله عشان يست... يستظل بظل البقرة وآل عمران يوم القيامة المظلة الربانية الرابعة يوم القيامة اللي هي حوض النبي عليه الصلاة والسلام يبقى دي المظلات دي المظلات لازم تخطط لمستقبلك لازم تخططي للحشر صح لازم تخططي ل... لوقفة مشاكل الحشر ايه العطش قلنا خططي لحوض النبي عليه الصلاة والسلام باتباع رسول الله واتباع علماء السنة واتباع احكام الحلال والحرام من لسان علماء السنه المشكلة الثانية الحر الرهيب يبقى خطط للمظلات الأربعة يوم القيامة تميز طبق المفردون الإنسان المتفرد النقطة الثالثة في مشاكل الحشر ايه الوحدة هقف مع مين ما ربنا بيقولوا إذا النفوس زوجت يبقى لازم تخطط أنت عبادتك توقفك بين العباد ساعة الحشر أنت دعوتك إلى الله توقفك مع الدعاء إلى الله ساعة الحشر أنت جهادك في سبيل الله يوقفك مع المجاهدين ساعة الحشر انت طلبك للعلم يوقفك مع العلماء ساعة الحج انت تقف مع مين انت تقف مع مين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحشر المرء مع من احب مين حبايبك مين اهل الطاعة مين الزمرة اللي انت تدخل معاها الجنة ما حتى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة فرق شلل ايه الشلة اللي هتدخل معاها الجنة لازم تدوري على شلة اوعي تعيشي لوحدك ما حدش بيدخل الجنة لوحده غير اللي بيدخلوا في الاخر كل الاوائل شلل مجموعات ناس تعاونت مع بعض عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى فين شلتك فين مجموعتك فين الناس اللي انت هتأنتم معاها في ارض المحشر واللي هتدخل معاها الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اول زمرة يدخلون الجنة سبعون الفا متماسكون داخلين الجنة كده عاملين مظاهرة ايد واحدة ايد واحدة كانوا ايد واحدة في الطاعة في الدنيا فبقوا ايد واحدة في الدخول للجنة يوم القيامة يبقى رقم واحد خطط للبعث رقم اتنين خطط للحشر رقم ثلاثة خطط لظل عرش الله والمظلات الربانية رقم أربعة خطط الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم خططوا يا جماعة ليوم القيامة يوم القيامة ده وتزودوا خمسين ألف سنة رحلة طويلة وكل مرحلة من مراحل يوم القيامة عايزة تخطيط غير المرحلة الثانية الجنة عايزة تخطيط النجاة من النار عايز تخطيط اوعى تبقى عشوائي في السير إلى الله كيف نخطط لدخول الجنة استراتيجيا أحق ما يستخدم في علوم التخطيط الاستراتيجي هو يوم القيامة أحق ما يستخدم في علوم الاستراتيجيات والتكتيكيات هو يوم القيامة اوعى تبقى عشوائي في دينك اوعى تعيشها سبهلله كده لازم تعرف ان النجاح في الاخره لها سنن زي ما رزق الدنيا له سنن وزي ما النجاح في الدنيا له سنن التفوق الديني له سنن خطط خطط لكل خطط لتطاير الصحف اخطط لتطاير الصحف ازاي انك تعمل اعمال صالحه فتاخد كتابك بيمينك مش بس كده على فكره اول ما هتمسك صحيفتك اول عمل هتبص عليه هو اخر عمل اول عمل هتبص عليه هو اخر عمل هتموت عليه ليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالخواتيم انما اقوى اداه قصر في اللغه الاعمال اللي انت عملته طول حياتك بالخواتيم عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس يعني قدام الناس زي الفل اه بس هو حقيقة بينه وبين ربنا مش حلو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خلاص بينه وبين الجنة خطوة ف ف فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها يعني هو انسان كان حلو قدام الناس ولكن عنده عيوب ورواسب جاهليه ما بيصلحهاش قبل ما يموت العيوب دي طلعت عليه عصى الله مات على المعصيه مفاجآت مفاجآت يبقى لازم ت- تخطط للخاتمه ما دام الخاتمه مهمه قوي في تطاير الصحف كده وما دام اهم عمل في حياتك هو اخر عمل في حياتك نسال الله حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه يبقى لازم تخطط للخاتمه طب اخطط للخاتمه ازاي انا عارف اموت فين ولا امتى ولا ازاي ما هو بقى قضت رحمه الله ان من عاش على شيء مات عليه يبقى انت عايز تموت عليه اللي انت عايز تموت عليه عاش عليه بس يبقى ده التخطيط للخاتمه وبناء عليه التخطيط ليوم القيامه والتخطيط لتطاير الصحف انت عايز تموت على لا اله الا الله عيش على لا اله الا الله انت عايزه تموت على الذكر عيش على الذكر انت عايز تموت على الدعوه عيش على الدعوه ليل نهار انت عايزه تموتي على حجاب امهات المؤمنين عيش عليه وعلى العفاف وعلى عدم الاختلاط انت عايز تموت على انت عايز تموت على الاخلاق والاعمال الخيريه عيش عليها الموضوع بسيط يا جماعه اللي انت عايز تموت عليه عيش عليه ومن مات على شيء بعث عليه يبقى من التخطيط للبعث كل واحد بيطلع يوم القيامه عليه طاعته او معصيته اللي كان متجوز اتنين وظالم واحده يبعث ملوح ناقل على شق اللي كان مات ملبي في الحج يبعث يلبي اللي مات شهيد له شكله اللي ماتت متبرجه تبحث على ما ماتت عليه من ثياب طلع يوم القيامه من تحت القبر بال stretch وال body وال والتونيك وال Spanish والميك اب والكعب العالي والاكسسوارز والبرفان والطلع يوم القيامه بال full makeup بتاعها واللبس بتاعها ازاي على ما مات عليه من ساب اصل هنا طاعه ومعصيه القصه هنا مش قصه حفاة عراه بس قصه هنا على كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين يبقى انت هتخطط للحظه البعث ازاي انت ه- هتموت على ايه اللي انت هتموت عليه هتبعث عليه طب انا ازاي اخطط لمخاتمتي انك انت تعيش على اللي انت عايز تموت عليه انا نفسي اموت على الدعوه الى الله نفسي اموت وانا بتكلم عن ربنا نفسي اموت وانا بتكلم عن رب العرش الكريم سبحانه وتعالى اشرف موته موته الانبياء عليهم الصلوات والسلام من رب العرش الكريم سبحانه وتعالى يبقى الحل ايه عيش على الدعوه الى الله عيش على الدعوه تدخل موسوعه جينيس في الارقام القياسيه الاكثر واحد اتكلم عن ربنا في الدنيا رحمه ربنا تبعث وانت تتكلم عن رب العرش العظيم وتموت وانت تتكلم عن رب العرش العظيم تستلقى صاحبتك يوم القيامه اول عمل تبص عليه اللي هو الخواتيم تلاقيه مات على الدعوه الى الله مات وهو يتكلم عن الله مات شهيدا في سبيل الله وهو يتكلم عن رب العرش العظيم ويدعو الى الله سبحانه وتعالى اخوانا يوم القيامه يوم كبير والتخطيط ليه تخطيط كبير واحنا وقفنا الوقفه دي النهارده مع ازاي تاخد قرار خدي قرار احنا في رمضان احنا بنتكلم عن علامات الساعه احنا بنتكلم عن العلامات الصغرى والكبرى لو ما خدتش قرار الوقت هتاخده امتى لو ما خططتيش لمستقبلك وانت بتسمعي عن اشراط الساعه الكبرى لو ما خططتش لمستقبلك وانت في اكتر لحظه يقظه في حياتك لانك انت بتتذكر علامات الساعه وتتذكر يوم الفزع الاكبر هتخطط امتى وهتشتغلي امتى وهتفوقي امتى يلا يا اخوانا يلا يا جماعه ودوا لو تدهنوا فيدهنون الملتزم لما يبقى مدهن زي الدهانات المايعه لما بيبقى مايع في دينه الدنيا كلها بتبقى مايعه وال... و... انت لازم تحسم فلما فصل طالوت لازم تاخد قرار فاصل لازم تفصلي للدين لازم تفصل للطاعه والا لو ما فصلتش واحنا بنتكلم عن يوم الفزع الاكبر وعن علامات الساعه الكبرى هتفصل امتى وهتاخد قرار امتى نكمل التخطيط لمستقبلنا بكره ان شاء الله عشان نستأنف رحلتنا بقى في الكلام عن العلامات الصغرى والعلامات الكبرى باذن الله اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك ونحن ندعو اليك ونتكلم عنك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم احينا على الدعوه اليك وامتنا على الدعوه اليك اللهم احشرنا في زمره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ونستجير بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمان ظهرت ومنها ما بطن يا رب فارحمنا عينا ولسوف تأتي تأتي البشريات قبل النهاية والممات نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله